أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وجاء رجب ها هو شهر رجب قد هل علينا وسبحان الملك ما أسرع دورة الأيام أنت يا ابني يا ابني احنا الشقاوة هات الإزازة دي هات وجاء رجب وما أسرع دورة الأيام كأنني بالأمس القريب كنا في رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أيامنا حتى نلقى رمضان اللهم ارزقنا قبل رمضان توبة وجاء رجل وسبحان الملك كان الناس إذا دخل رجب تستشعر بهجة أو تحفز من الناس لبركة شهر رجب كأني هذه السنة بدخول رجب لم أشعر في كثير من الناس هذا التحفز لماذا؟ أخذت الناس الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وهمها اللهم اصرف عنا هموم الدنيا نعم الدنيا واخد الناس وشاء جاء رجب بمناسبة دخول المدارس والناس مشغولون بملابس الأولاد وجزم الأولاد ومصاريف الأولاد وكراريس الأولاد وكتب الأولاد ونسي أنه قد يموت قبل دخول المدارس فيكفى هذا الهم نعم أيها الإخوة تستشعرون هذا المعنى حين أذكر لكم قصة أحد الناس جاءني أحد الناس يقول يا عم الشيخ أنا هتزنق بعد ست شهور تبقى تقف معايا سبحان الله قلت بعد ست شهور قال ايوه وعرفت منين انك هتعيش لما تتزنق ست شهور وبعدين بتفكر في بعد ست شهور جيت لمحمد حسين بعد ست شهور لسه قدامك ست شهور تقول يا رب معاك ست شهور تقول يا رب فما تزنقش لكن انت بتخطط مع البشر هي دي مأساة البشر هذه الأيام اللهم استرنا ولا تخضعنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم أصلح قلوبنا نعم دخل رجب وأنت كما أنت وكما قال العلماء رجب شهر البذل وشعبان شهر السقي ورمضان شهر جني الثمار إننا نعاني كثيرا أن كثيرا من الناس في رمضان يكون حالته الإيمانية مية في المية ثم بعد رمضان بشهر واحد يعود كل شيء كما كان مثلا لأنه زرع في رمضان زرعت بذرة في رمضان فلم يستطع أن يسقي ولا أن يجني فرح بالبذرة فقط إننا بحاجة في بداية شهر رجب اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في شهر رجب أن نحفر وفي شعبان نرمي الأساس وفي رمضان نبني الإيمان فيكون بناء أسس على تقوى من الله ورضوان أما اللي بيبني في رمضان بيبني على وش الأرض فبيقع بناء سريع إحنا محتاجين النهاردة في شهر رجب نبدأ نحفر الأساس عايزك تبدأ تنكش تنبش ذنوبك القديمة اللهم تب علينا يا رب تنكش تنبش تطلع ذنوبك أخبارك إيه يا شيخ خالد والله مقصر أخبارك إيه يا عم حسين والله مذنب أخبارك إيه يا دي أحمد والله المعاصي كثيرة الكلام ده بقالنا سنين بنسمعه وبعدين وبعدين عملنا ايه بقالك سنين بتقول مقصر ومذنب وتعبان وعاصي ونفسك تبقى كويس وبعدين واخرتها هتبقى كويس امتى هتصلح امتى انا نفسي توب ونفسي ابقى كويس وعايز احط منهج وعايز اتعلم وعايز احفظ قران وبعدين خبز الجمعه اللي فاتت كانت بعنوان مأساة ولكن إيه؟ مأساة ولكن قلت لهم إيه؟ إن أبو طالب أبو طالب كان راجل جدع أبو طالب عم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان راجل جدع كان واقف مع النبي وقفت اه وقفت رجال شال النبي ودخل جهنم سال النبي ودخل جهنم بس دخل لوحده دخل لوحده ليه سبحان الله العظيم ابو طالب ده كان يقرب للنبي ايه يا ابني عم النبي يعني من ال البيت لا مش من ال البيت دلوقتي خلاص ما تكاش ويجي واحد اسمه سلمان منين من فارس كانت شغلته ايه بيولع النار اللي بيعبدوها عشان النبي يقول سلمان منا آل البيت أبو طالب يترمي في جهنم وسلمان يبقى منا آل البيت ايه السبب مأساة ولكن أبو طالب يقول له والله يا ابن أخي إني لأعلم أنك على الحق لكن هي دي لكن دي لكن قلبي لا يطاوعني أن أفارق دين عبد المطلب هي دي إيه مأساة ولكن أو نفسه يبطل يمشي مع بنات لكن نفسه يبطل سجاير لكن نفسه يقرا قران لكن نفسه يسيب الشغلانه الحرام اللي بيشتغلها لكن نفسه يحفظ قران لكن نفسه يقوم الليل لكن لكن هي دي مأساة اه مأساة ولكن زي يقول لك لكن البيئة اللي انا عايش فيها وحشة طب اعمل لك ايه؟ سيب البيئة يعني بطل اكل اه بطل تاكل موت من الجوع وادخل الجنة لكن ما تاكلش وتروح جهنم ما احنا قلنا لكم كده ابو طالب كان جدع قوي بس علشان عمال نشوي الجدعنه عمال نشوي الجدعنه ولا حاجه الشاهد يا شباب احنا عايزين نبدا من النهارده ركب بص مش بقول لك توب لان انا قلت لك قبل كده توب قلت لي توب وبعدين ولا شفت ولا عملت انا عايز اقول لك تطحر تنكش تنبش تشوف اصل جذور معاصيك ليه غفلتك تقصيرك البلاوي السوداء اللي انت فيها ليه ما بتعملش عمل ويتم بتقطع ليه هي دي اللي محتاجه ان احنا ليه نلبس حواليها نفحر فيها نفكر فيها ليه ليه انا وحش فما كملش ليه بمشي شويه كويس وبعدين اقع ليه ليه في معصيه هي اللي كل ما اقوم اقع فيها واتعبش ليه لازم تفكر وتطلع بحل في رجب قبل ما ندخل في شعبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله يصوم شعبان إلا قليلا فسئل لما قال لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تقفيل الحسابات فين في شعبان الدفتر هيتقفل في شعبان هيقفل لك بايه انا ما اعرفش انا خايف انا خايف لا تقفل غلط يتحط الدفتر ده في ميزان سيئاتك انا عايز الدفتر ده في شعبان يتقفل صح بتوبة بس مش تفتح كل مرة اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم تقبل توبتنا عايزين في رجاء نبدأ نشوف احنا غلط ليه وده اللي ذكرنا مدخل درس الليله واحنا بنتكلم في الرحلة إلى الدار الآخرة اللهم بلغنا الجنة وبدأنا نقرب اهو ناحية الجنة في علامات الساعة الكبرى هنبدأ نذكر من الليلة دي ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى هي أخطر العلامات على الإطلاق طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان والثلاث علامات دول اخطر ثلاث علامات على الاطلاق ليه لانه اذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل توبه بس يبقى كانك مت لو الشمس طلعت من المغرب تبقى ايه كانك مت تبقى عايش حي وتقول له تبت يقول لك الباب اتقفل خلاص الكافر يقول امنت ربنا يقول له مفيش صلاه هصلي يا رب يقول لك ما تنفعش الصلاه كل سنه وانت طيب خلصت انتهى ما عادش فيه ده خطر طلوع الشمس من مغربها ورا منها على طول الدابه تظهر دابه معاها عصا وخاتم عصايه في ايدها الشمال وخاتم في ايدها اليمين تمر على المؤمن تقول له انت مؤمن وتختمه بالختمه في اورته يوش ينور والتاني تديله بالعصايه على مناخيره وشه يسود ويصبح الناس يتنادون يا مؤمن يا كافر ما يبقاش بقى فيه حسن ولا حسنين يبقى يا ايه الوش منور في الختم مؤمن واللي وشه اسود وعليه العصايه كافر وتبقى خلصت القضيه بعد كده تظهر ريح تقبض ارواح المؤمنين فلا يبقى على الارض الا الكفار فتقوم الساعه على لكع ابن لكع الشاهد قبل ما ندخل لشرح العلامات انا جبت لك ده ده موجز الانباء الانباء بالتفصيل جاي لكن عشان نوصل لدي عايز اقول لك أن هناك بعض النعم أنت تنسى أن تشكرها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما أكثر النعم المنسية في نعم كتير أوي من ربنا احنا ناسينها زي نعمة الإمهال والستر والعافية واللطف دول أربع نعم كده على الطاير لكن النعم المنسية إيه؟ آه والله كتير وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والنهارده ما بتشوفش حد بيقول الحمد لله إلا على الجنيه على الجنيه الحمد لله لكن قبل الجنيه ما فيش الحمد لله للأسف الشديد لذلك من النعم المنسية الإمهال عارف يعني إيه الإمهال؟ تفتكر مرة عملت معصية وربنا سترك وما عقبتش عليها لحد دلوقتي حصلت مرة دي في حياتك؟ مرة؟ آه كتير فأنت محتاج تقول الحمد لله إن ربنا سايبني لحد دلوقتي كتير قوي بقول القصة دي إن كنت أنا وبعض الإخوة قاعدين في البيت وبعدين بدأ لنا إن إحنا نروح مشوار، رحنا مشوار بس خرجنا بجلابية البيت وجلابية البيت ملهاش جيوب لا فلوس ولا بطاقة ولا ولا حاجة خالص فاحنا خارجين آه، طلع في الطريق بتاع ده من اللي بيوقف الناس ده اه فلا بطاقة ولا رخصة ولا فلوس ولا أي حاجة أنت مين ودي إيه مفيش خالص فسبحان الملك الواحد قال طب هتعمل إيه؟ ربك يعافيك ان شاء الله جم عندنا فضل ماشي عم الشيخ فلما رجعنا البيت الشيخ بيقول ايه بقول له الحمد لله بعد ما كلمه يعني الحمد لله على الاكل يعني الحمد لله قال لي الحمد لله انه سابنا ناكل يبقى الحمد لله مش على الاكل الحمد لله ايه اه اللي سابك تاكل انتوا معايا اه دي اسمها العافيه اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يبقى العافيه نعمه من نعم الله العافيه عايز تعرف العافيه تعال نروح انا وانت القصر العين الجديد فرنساوي عشان تعرف النعم اللي انت فيها عشان تعرف العافيه يعني ايه تعال نروح معهد الاورام تعال نروح معهد شلل الاطفال اللي في امبابه عشان تعرف العافية اللي انت فيه ده قول الحمد لله آه من النعم المنسية الإمهال والستر والعافية واللطف اللهم انطب بنا في قضائك وقدرك قد تكون مبتلى بس ربنا لطف بيك في البلاء ده انت اللي انت مبتلى ده بيه ايه ولا حاجه جنب بلاء الناس الثانيه قول الحمد لله الحمد لله وما زلنا نتامل نعمه الامهال الامهال انت لو من عشر سنين مت كانت بقت مصيبه صح ولا لا اه كنت ضرابي كنت جاهي كنت مذنب كنت عاصي فالحمد لله انه سابك لحد ما تتوب قول الحمد لله اه سابك لحد ما تبت لو من عشر سنين مت كنت مت على الباطل صح ولا لا كنت مت جاهل كنت مت ما بتصليش كنت مت وانت عاصي مذنب فاحمد الله الصبور اسمه ايه آه صبر عليك لحد ما تمت الحليم الكريم انت عارف يا انت لو مت من سنتين ثلاثه كنت رحت جهنم صح ولا لا اه الحمد لله ان صبر عليك لحد دلوقتي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا بادروا بالأعمال يعني الصالحة سبعا بادروا بالأعمال يعني اليومين الأخير يعملوا فرصة أنا كنت أقول إحنا اليومين دول يا رب يا رب استرنا ولا تفضحنا اللهم عافنا ولا تبتلينا يا حي يا قيوم اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين الأيام اليومين دول دوارة قلابة وإحنا مش عارفين هتقلب على إيه اليومين دول بالذات الدنيا عمالة تقلب وتسيب وتحط هتقلب على أنهي وجه يا رب استر يا رب استر يا رب اللهم عافنا من البلاء يا رب شاهد ان القضيه ان بقول اللي يلحق بقى النهارده يصلي ركعتين ها الحق صليهم اللي يلحق يتصدق بجنيهين الحق اتصدق خلص اللي يلحق يقرا جزئين يحفظ ايتين يذكر ربنا بكلمتين الخير اللي تلحق تعمله وبسرعه هو ده معنى بادروا بالأعمال هو ده معنى ايه اه بادروا بالأعمال ابتدر الحق بسرعة خلص بادروا بالأعمال آه الحديث الشيخ الألباني ضعفه ولكن الحديث صحيح إن شاء الله عز وجل اشتهد ايه بادروا بالأعمال سبعا المبادرة بالعمل قال تعالى فاستبقوا الخيرات فايه استبق اتبع الخير قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قال الله عز وجل في مدح أهل الإيمان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بصفة المؤمنين إن تلاقيه في الخير طيارة سريع والصفة الثانية البطء عن الخير صفة المنافقين قال تعالى عن المنافقين وإن منكم لمن ليبطئن إن منكم لمن إيه؟ ليبطئن قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تلاقيه دايما في الخير بطيء وفي الشر ولع ولع سريع كنت بقول للشباب بس انتوا النهارده مش شباب كنت بقول للشباب ده فاكر يا ده لما يقولوا لك ان في سهره جميله مش عارف فين تركب تركب عربيتك وطيران ليه دلوقتي لما يقول لك في جلسه في المكان الفلاني ما بتعملهاش اه المسارعه الى الباطل والتكاسل عن الحق المسارعه الى الدنيا والتكاسل عن الاخره صفه المنافقين نعوذ بالله من المنافقين قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا هل تنتظرون الا ايه فقرا منسيا اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها اه النهارده بيقول لك الاقتصاد مش عارف ايه اللي جرى فيه ففي تجار كبار وقعوا عارف يعني ايه وقع اه هي دي فقرا منسيه كان شغال واستغنوا عنه ما بقاش لاقي شغل كان دخله في اليوم في الدكان كذا دلوقتي نزل للربع كانت يوميته كذا دلوقتي بقوا يدوا له العشر بقى يقبض كان بيقبض في الاسبوع كذا بقى يقبضهم في الشهر الفقر انا قلت في في في محاضره عنوان فضل الفقر قلت بس في فقر ابيض وفقر اسود الفقر الاسود اللي هو يشغل عن الله اللي هو يبقى هم يقتل القلب ده اسمه فقر ايه فقر اسود اللي هو الرسول استعاذ منه اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر ده الفقر الاسود اللي الرسول استعاذ منه انه يبقى فقر شاغل فقر يدوش اللهم اغني المسلمين من فضلك اللهم اقض حاجات المسلمين اللهم سد ديون الموحدين ايوه اللي يبقى داخل المدارس ومفيش في جيبه ولا في بيته اللي يجيب لاولاده والعيال بيصوتوا عايزين فيبقى مدوش مروش تعبان استلف من مين واقول يا فين واعمل ايه ده الفقر الاسود اللي الرسول استعاد منه اللي هو هنا يفسد العباده ساعتها ما تعرفش تعمل شغل مع ربنا يا جماعه انا كتير قلت كتير قلت ان انا بحبكم في الله مصدقين ولا لا طيب صدق ولا تنفع صلى الله عليه وآله وسلم كتير قلت ان احنا عشان نعبد ربنا الامر محتاج سلام نفسي عبادة ربنا مش لعبة عشان احفظ قرآن وافهم قرآن وكون ليل واتمتع بقيام الليل واذكر ربنا واحس بحلاوة الذكر لازم من جوايا هنا ابقى سليم يبقى البيت هادي في سكن والمسجد هادي في سلام وسكن وانا دماغي مظبوطه ومرتاحه عشان اعبد ربنا صح لكن البيت مشعل النار والمسجد كله مشاكل والشغل كله منافسات طب نجمع قلبي منين خلينا واقعيين صح كده ولا لا قلت طب اعمل ايه هم اهو انت بقى قلت المفيد انت دلوقتي جبت المفيد البيت مولع اعمل له ايه البيت سبحان الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوتي زوجه صالحه فقد اعين على شطر دينه انت جاي تقول لي انا دلوقتي ما انت اللي جبتها ولا انا اللي جبتها لك اه ما انت اللي نقيتها انت اللي كنت بتدور على دنيا شعرها وطولها وعرضها ما دورتش على دينها فابدا ربيها وصلحها صلح البيت وظبطه وهديه وصلح دور على مسجد تلاقي فيه قلبك مش تلاقي فيه وجعتك اللي بيقولوا لك ايه يا عم الشيخ ودور على شغلانه تكسب منها قرش حلال ولو قليل اللهم لا ترزقنا إلا من حلال لا قل آمين من قلبك آه اللهم لا ترزقنا إلا من حلال اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال آه حلال قال يا بني تحرى الحلال قال يا أبتي الحلال قليل قال نعم يا بني ولكن قليله كثير جنيه حلال ب بكم؟ بكم؟ لا لا بالدنيا وما فيها مش بمية ولا بألف ولا بمليون لا لا بالدنيا ما فيها اللهم ارزقنا أكل الحلال آه، أكل الحلال هو هي دي القضية اللي احنا محتاجينها النهاردة قضية أكل الحلال أكل الحلال مهمة أوي دي عايزين نبدأ نتحرى في موضوع الحلال لأن معظم اللي انت شايفه النهارده ياكل حرام وخطورة أكل الحرام كل جسد نبت لحمه الحرام فالنار أولى اللهم ارزقنا الحلال يا رب الشاهد يا شباب هل تنتظرون إلا فقرا منسيا صلي قبل ما تعرفش تصلي تبقى دماغك مشغوله الديون واللي بيسألوا وهعمل ايه واللي رايح ليه انت النهاردة مستور انت النهاردة مستور اه قول الحمد لله اعبد ربنا بقى قبل ما يجيلك فقر مفسي هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا غنى مطغيا اللي تتفتح عليك الدنيا وما نعرفش نلمك ما هو كان غلبان اما كان شغال صنايعي لما بقى صاحب محلات ما بقاش يعرف ربنا هو ده الحصر هو ده الحصر والله العظيم هو ده الحصر وكثير منهم يحدثه يقول لك ايام الشقه ال 36 متر اللي كانت في الحاره دي ها ايام ما كنت شغال صنايعي في عند المكان الفلاني كانت ايام زي الفل ما زهناش النكد الا لما بقينا اصحاب محلات واصحاب مصانع واصحاب ورش ساعتها غنى مطغيا او مرضا مفسدا بطل لعب او مرضا مفسدا اللهم انا نعوذ بك من المرض النهارده يا جماعه المرض بقى كتير قوي ربنا يكفينا شر المرض اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه المرض بقى كتير لما تدخل المستشفى تحس ان مفيش حد سليم بتدخل عيادات الاطباء تحس الناس كلهم مرضى النهارده ما تقعدش مع حد لو يشتكي ايه دماغي ايه بطني ايه جنبي الحق الكلى الكبد الرئتين صدره عينيه ودانه مناخيره زوره رجليه عظمه اللهم اشف مرضى المسلمين المرض كتير بس بيتفاوت احمد ربنا على الصحة احمد ربنا زي ما قلت لكم قبل كده انا شفت منظر الكلام ده من من 25 سنة كده سبحان الله العظيم لا يفارق ذهني ولو ان المنظر ده اتكرر بس اول مره كان في بالها في مستشفى الجامعه كنا رايحين مع اخ بنته عينيها فيها عمليه يعمل عمليه في عينين بنته وشفت راجل هناك كان في مركز العلوم عينه فيها ورم سرطاني والعياذ بالله فوقع شايلها في ايديه كده وماشي عينيه ما- عين واحده ماليه ايد كده فشايلها في ايده كده وماشي متصور الموقف طب لم عينيك بقى عن المعاصي اللهم ارزقنا غض الابصار أم ده مرض مرض القصة اللي أنا قلتها كذا مرة اسمعوها مني تاني لله الجمعة اللي قبل اللي فاتت تعبت في الليل أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين آه جالي مرض شديد جدا واعتذرت عن خطبة الجمعة وصبحت رحت المسجد اصلي مع احد الاخوه خرجت بعد الصلاه ما لقيتش الاخ اللي بيوصلني فركبت تاكسي فسواق التاكسي بيقول لي انا ما كنتش هركب حد لكن ركبتك بس عشان تدعي لي قلت له ماشي قال لي شوف بص بص وشاور لي على قورته كده فلقيت قورته ورمه وزرقاء قلت له من ايه ده؟ ايه ده؟ قال لي امبارح جالي مغص في جنبي كنت بخبط دماغي في الحيط قلت سبحان الملك اصلا امبارح كنت ايه اه بقول عندي مغص فربنا بعت لي رساله قال لي اه عندك مرض بس ما كنتش اه ما كنتش تاخد مرض في الحيطه احمد ربنا شوف الرسالة جاية لك ايه اللي ركبك التاكس ده عشان تسمع الكلمتين دول رسالة جاية لك من ربنا عشان كده بقول للناس اللي معانا النهاردة ممكن يكون واحد النهاردة مش جاي الدرس ولا سمع ولا عمره يعرف الفلان اللي قاعد بيتكلم ده لكن رزقه انه قاعد عشان يسمع الكلمتين دول ده رزقك ربنا بعته لك بقى استفيد منه اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اه قال لي شوف كنت بخبط دماغي في البيت فانا قلت ايه اه والله الحمد لله انا ما كنتش بخبط دماغي في البيت اه وقلت الحمد لله ان شاء الله لو كان عندي مرض زي بتاعه برضه ما كنتش اه مش هاخد دماغي في البيت هسكت واقول يا رب ارزق بيني فدي محتاجه برضه اه محتاج الحمد لله الحمد لله اصلك انت ما, ما, ما تضمنش ساعه نزول البلاء هيبقى شكلك ايه اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب الرسول هنا بيقول ايه او مرضا مفسدا قد تبتلى بمرض يفسد علاقتك مع الله ابن القيم في كتاب الداء والدواء بيقول ان سمع احد الشيوخ وهو مريض بيقول هو ربنا بيعذبني ليه فقال له اصبر ليجي الجنة قال له لو حتى اداني الجنة ما يجازيش التعب اللي انا فيه ده كلام كفر ده كلام كفر الكلام ده كده كلام كفر فالمرض مفسد الولد اللي كان بيخبط دماغه في الحيطه ده معزوز ولا لا تعبان ومش عارف يعمل ايه اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب وانا قلت له يا ابني طب تخبط دماغك في الحيطه ليه؟ ما تقول يا رب وتمسك نفسك قال لي اصل انت ما جربتش اللي انا كنت فيه قلت له معاك حق معاك حق او مرضا مفسدا انت دلوقتي كويس؟ ها؟ اعبد ربنا نسيت اجيب لكم معايا كتاب بتاع القبر كتاب نزل جديد اسمه القبر رؤية من الداخل فرسم فيه بقى على الغلاف كده تربة وميت محطوط على الخشبة ومتكت فالواد اللي بيقول لي هو انت مكتفه ليه يا ابي؟ اه مكتفه ليه؟ اه اهو قبر اهو والراجل الميت اهو متكفن ومتكتف في الخسرة قلت له عشان ليه هي اخرتك كده انك هتتكتف هتتكتف اللهم استرنا ونرفعنا يا رب اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك هيك دي ان اخرتك لما تمرض هيكتفك ما انت عندك مرض عامل كده مش قادر تقعد تصلي ولا قادر تفتح مصحف ولا قادر تذكر متكتف متكتف وانا برضه قلت لكم القصه دي قبل كده معلش اسمعونا مني تاني لان دي مناسبتها كويسه دلوقتي بقى في موضوع التكتيب ده ان احد اخواننا كان مكتبه في طريق المسجد كل ما نيجي رايحين المسجد يقول له تعال صلي يقول صلي وراكم خمس دقائق وما يجيش وراكم خمس دقائق وما يجيش فمره فوجئت بيه هيصه في المنطقه ايه؟ قالوا ده فلان تعب وطالبين له الاسعاف خليته الإسعاف وراحوا على المستشفى عنده انفجار في المخ سلم يا رب سلم اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب رحت ازوره في المستشفى لقيتهم رابطينه في السرير والله كده بحزام على رجله وحزام على ركبته وحزام على بطنه مع ايديه وحزام على صدره ومغميين عينيه ايه في ايه قال لك اصل هو لو ركز او اتحرك ينفجر المخ فعشان كده مكتفين يقول لهم سيبونا نصلي يقولوا له ممنوع يا جماعه عايز اقرا القران يقولوا له ممنوع مش لا هتتعب مش هو مش قادر لا هو نفسه يعملها بس ايه ممنوع قلت لمراته دلوا مرضاكم الصدقة ما ما تتصدقوا له برشين قالت لي السلام والشيخ ده الليلة هنا ب 3000 جنيه اتصدق عليك ممنوع هي دي اللي بقول لك عليها اعمل خير قبل ما يكتفك الحاجة اعمل لك حاجة قوم صوم النهارده ستة رجب صمت كم يوم ها صوم بقى قمت كم ليلة فات أسبوع أهو ختمت القرآن احسن سهل بادروا بالأعمال سمعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا ليهم اللي كبر السن سن الشباب ده سن جميل تقدر النهارده تروح وتيجي وتعمل وتسوي وتقوم وتصوم لما تكبر في السن كبر السن برضه معوق اتفضل يا محمد ايوه الاحبه في الله في وسط الكلام المخيف ده واحد يبعت ورقه ايه رايك في تخصيص رجب وشعبان بالصيام مش فاهمنا خالص ده ده صاحبنا في وادي ونحن في وادي هو الكلام ده اللي ضيع التثبيت ايه المانع من ان انا الرسول كان بيصوم شعبان كله ولا ما كانش بيصوم حديث عائشه متفق عليه ورجب شهر حرام ولا مش شهر حرام وربنا سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن انفسكم في الاشهر الحرم والرسول قال صم من الحرم واترك اصوم ايه المشكله ادي الادله يا عمي يا بتاع الادله ولكن هو اخ خيبان او غلبان عشان ما يزعلش مني بس ها طول السنه عطلان ما بيعملش حاجه ويجي يقول لك اصل ما ينفعش بقى تخصيص رجب وشعبان فوتهم بايظين زي اللي فات ليه ليه يا غلبان ليه يا غلبان اه بيقول لك بدعه غلبان قوي صاحبنا ده لا يا ابني صم رجب اصول شعبان وربنا يفتح عليك وان شاء الله هما من السنه بس مش كامل ال 30 يوم او ال 29 يوم صوم 27 صوم 25 ما تزودش عن 28 يوم عشان ما تبقاش صوم الشهر كله آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الناس بتموت النهاردة عشان كده في المحاضرة بتاع صح النوم ها آه بيقول لك أنا لسه صغير أنا صح النوم ما بيموتش اليومين دول إلا الصغيرين الكبار زي ما أنت شايف قاعدين منورين هم الكبار كل الشايبين عايشين اللي بيموت الشباب هم اللي بيموتوا الحق نفسك يقول لك بس اتمتع بشبابي يومين صح النوم ممكن يعكر عليك شبابك ورم صغير ورا ودنك وباص الشباب صح النوم الكلام ده ما عادش ينفع فوق او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا العلامة من علامات الساعة اللي بنذكرها النهاردة طلوع الشمس من مغربها اللهم إنا نعوذ بك أن تدركنا هذه العلامة طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى ثابت بالكتاب والسنة أما من القرآن نسيت نسيت أحد ما شغلتك إيه معادك هنا ليه قال الله تعالى يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني الكافر أول ما يشوف الشمس طلعت من الرب هنيجي يوم من الأيام كده عايشين عادي زي ما احنا عايشين كده نفاجأ ان الشمس بدل ما تطلع من الشرق طلعت لا ايه ايه اللي حصل شمس وكل الناس يقوم الحق الحق الشمس للغرب ونتفرج ها حلوه قوي نشوف شكلها هبل بقى هبل ها وتفاجئ ان الشمس بدل الغرب يطلع بقى الدعاء والعلماء يقولوا للناس ده معناه اغلق باب التوبه وتبدا تذكر الاحاديث وتنتشر ما هو النهارده في ناس قاعدين يقولوا الحديث الاحاد والحديث ما ينفعش في علامات الساعه وحديث ضعيف ومش عارف ايه لما يلاقوها طلعت بقى يقولوا يا صدق رسول الله طبعا في ناس هيقعدوا يبحثوا فيها انها علامه كونيه طب ازاي تطلع الشمس الغرب اه بالقياسات واصل حصل تدور في التكون الانبعاجي السماوي الى فوق 50 درجه تحت سطح البحر يا عمي دماغك يا عم هو الذي لا تطلع من النار فيبدا لما يفوق صدق رسول الله أصل الحسابات مش خايبة فيبدأ يؤمن يقول له قفلت خلاص ما عادش فيه واحد تاني ساعة ما يشوفها كده تبت تبدأ بقى المساجد تمتلي خلاص ما عادش فيه يا رب طب فرصة يا رب لا يا رب هتوب لا آه لما تبقى عايش ونفسك تتوب ويقول لك لا مفيش عرفت بقى النعمة اللي انت فيها دلوقتي قول الحمد لله انك دلوقتي ممكن تتوب ساعتها كان في عندك مئة ألف جنيه شايلهم للزمن ها تبقى تقول إيه طب طب يا رب 10000 جنيه يقول لا طب 20 يا رب طب كلهم يا رب لا مش عايز منك حاجة خلص ويبقى عايش مفيش الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون الناس لما يسمعوها كلهم يقولوا إيه نشهد أن محمد رسول الله صح قال قال رسول الله فإذا طلعت من الغرب ورآها الناس آمنوا أجمعون وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان حديث حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستا وذكر طلوع الشمس من مغربها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أين تذهب هذه الشمس قال الله ورسوله أعلم قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا اتعودنا على كده انها تطلع من الشرق وتغرب في الغرب كل يوم تطلع من الشرق وتغرب في الغرب قال حتى يقال لها اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لا يقبل الإيمان ولا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون هذه العلامة هذه الآية في عدة أوضاع أولها إذا نزل عذاب الله يعني الأنبياء لما هددوا قومهم بالعذاب سالك ما ينزل العذاب يقولوا آمنا ما فيش زي فرعون كده لما غرق قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ربنا قال له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من وكنت من المفسدين لا مش مقبول وإذا بلغت الروح الحلقوم قال تعالى وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أصل بعض الناس ودي أحد الإخوة شافها بعينه وقال لي عليها إن كان في مجموعة من الشباب مجتمعين في مخزن او مكان كده وبيشموا هيروين فواحد فعلا سم ظاهر كتير ولا شيء فحاسس بطلوع الروح فيقول لهم قولوا لي قولوا لي يقولوا لهم يقولوا له نقول لك ايه؟ يقول لهم قولوا لي اقول ايه؟ قولوا لي قاعدين جنبيه نص ساعه وهو بيقول لهم قولوا لي اقول ايه؟ راحوا جابوا له الاخ ده اول ما دخل الاخ قال قولوا لي اقول ايه؟ قال له قول لا اله الا الله مات من غير ما يقولها قال له قول لا اله الا الله مات من غير ما يقولها والكلام ده قريب منكم هنا في الحلميه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه من عاش على شيء مات عليه لما تبلغ الروح الحكوم لا تقبل التوبه ما تضمنش سبحان الملك السنه من كام سنه كده واحد كان حرامي وهو اشتغل في في رمضان بقى وكسب كتير في الحرام جه في العيد بياكل كحكايه شرك كحكه انت بتلهفها في جميل كحكايه هو بياكل واحده اول واحده مع صلاه العيد شرك عايز ينطق مات من غير ما ينطق وقفت في سوره خلاص سد سوره هي دي إذا نزل بأس الله إذا بلغت الروح الحكوم إذا طلعت الشمس من مغربها لكن أنا زلت أليعني من قضية طلوع الشمس من مغربها دي إنه هيبقى عايش وبيروح ويجي وعنده استعداد يعبد ويتصدق ويقول ويقدم وبيرمي بس كل ده ملوش اي لازمه رفعت الاقلام وجفت الصحف انتهت القضيه آه مش عايز اطول عليكم لكن فرصه احنا النهارده معانا ايه معانا فرصه النهارده معانا فرصه ممكن تصلي ممكن تقوم ممكن تصوم ممكن تتوب ممكن تتصدق فرصة فالحق نفسك واعمل خير قبل ما قبل ما يكتفك قبل ما يمنعك من عمل الخير قبل ما يحرمك انت النهارده تقدر فاللي تقدر عليه اعمله اكتفي على هذا وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى الراجل ده قال لي ان عندهم فوق محتاجين شويه شبابيك وبيبان وزيت حد محتاج يرضي ربنا النهارده الشباك يعمل له ايه 100 جنيه ولا اكتر ليه اول شباك عليا اول شباك عليا مين جنيه يدفع تاني شباك اول شباك عليا 100 جنيه عايزين طب اثنين يشتركوا بشباك ها شباك عليك تاني شباك هات تاني شباك فين تالت شباك يا جماعه هات لنا تالت شباك احنا عايزين نخلص شبابيك احنا قاعدين كده يلا يا خالد طلع كده اي حاجه ها مسامير ها هات حق مسمار ربع جنيه يلا يا جماعه اللي معاه يعني ايه عايزين نخلص من الشبابيك والبلان دي شايف ضدت ربنا كده جزاك الله خيرا وادي شباك رابع باي وادي جنيه مسامير ما شاء الله ما شاء الله خلاص كده ايه عملنا حجرك طب افرد حجرك ومر على الناس يلا انوي بالصدقه دي شكر الله على نعمه الالهاج انوي جزاك الله خير يقول لك وادي كمان شباك جزاك الله خير جزاك الله خير ربنا يكرمك يلا يلا عشان نصلي يلا يلا قبل ما تقفل هنقفل هنقفل هنقفل حد في جيبه حاجه قبل ما نقفل شيل يا عم حط كل في حجر الراجل الطيب وعليكم السلام العيد العيد يا ابني السلام ازيك يا اخي كيف يلا اكل الصلاه